بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم دعوني كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
من جنة وردة من جنة وردة من جنة وردة من جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله جنة الدنيا جنة الدنيا راحة سعادة أنس نعيم جنة الدنيا هدوء تلطف جنة الدنيا بلا مشاكل ولا هموم ولا أذى ولا قلق ولا نكد جنة جنة الدنيا راحة استقرار جنة الدنيا ليس فيها عذاب لذلك كان من جنة الدنيا غض البصر وكما ذكرت ليس غض البصر عن النساء المتبرجات فحسب وإنما غض البصر عن الدنيا ألا ينظر إلى شيء بشهوة ولا يتطلع إلى شيء برغبة وهم وإنما أن يظل قرير العين بالله قرة العين ان يبقى راضي بربنا شبعان ممتلئ مش حاسس ان ناقصه حاجه مش زائغ العينين بيدور وانما قرير العين العين قاره قريره سبحان الملك بالله عليكم مش جنة جنة اللي يحس ان هو شبعان ومليان ومش متربص ولا متلفت ولا باحث عن شيء قرير العين ذكرنا الفايدة الأولى من غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة وذكرنا الفايدة الثانية لغض البصر أنه يورث القلب نورا الفايدة الثالثة لغض البصر أنه يورث الفراسة ودي ثمرة النور وقفنا قلنا محتاجين تفصيل ان المعاصي بتوجب ظلمة القلب وبالتالي عمى القلب لانها عقوبات عقوبات الانسان اللي ما بيطيعش ربنا بيعصي ربنا لازم ربنا يعاقبه ويعاقبه في الدنيا قبل الاخره عقوبات عقوبات سريعه ومباشره موجهه تماما هذه العقوبات السريعه المباشرة تسبب عمى القلب قال سبحانه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور عمى القلب قال العلماء الأصل في كلمة أعمى أعمى القلب وفي البصر مجاز لأن ربنا قال كده فإنها لا تعمى الأبصار مش القضية في البصر القضية في القلب فاللي قلبه أعمى لا يميز الحق من الباطل اللي قلبه أعمى لا يستطيع أن يرى الصواب العبد المحبوب من علامات حب الله للعبد انه يبقى موفق قال الله جل جلاله في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به يبقى بيسمع صح بيسمع كنت سمعه الذي يسمع به بيسمع بتوفيق الله وبصره الذي يبصر به بيشوف صح اما يبص كده يبقى شايف صح لأن ربنا موفقه في بصره فبيشوفها صح ما هو ياما ناس بيشوف كده ويشوف غلط ما هو احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان في طريق من العين للقلب سكة مباشرة كده فاللي بيشوفه هنا بيتنقش في قلبه فاكرين القصة قبل كده لما قلت لكم ان ان العين دي زي كاميرا بتلقط صورة وبعدين يتم تحميض الصورة ومونتاج واخراج الصورة جوه يعني ايه واحد او اتنين خلينا نقول اتنين شافوا كوباية المية دايما المثال ده معروف كل الناس بتقوله ان واحد شاف الجزء الفاضي قال نصها فاضي واحد قال نصها مليان ازاي العين لما شافت الكلام ده دخل جوه والقلب ترجم ده نصها فاضي او ترجم ان ده نصها مليان الترجمة دي نتيجة آه، بنقول عليها ايه ان عنده آه، آه، ترجمة على ارضية او خلفية او برمجة فسرت الاشياء اقول لكم المثال الموضح قلنا قبل كده نقوله تاني كان في عابد اراد انه يخرج للصحراء يخلو مع الله قال ايه واخرج من بين البيوت لعلني احدث نفسي عنك بالسر خاليا يخرج من بين البيوت كده للصحراء بحيث ما فيش حد يتكلم مع ربنا واخرج من بين البيوت لعلني احدث نفسي عنك بالسر خاليا يخرج بره الصحراء مش- حاسس ان مفيش حد معاه خالص لا بشر ولا محبين ولا حساد ولا عزال ولا حاقدين ولا متربصين ولا ولا حد خالص مفيش مشاركين لوحده مع ربنا عشان يكلم ربنا وهو حاسس ان هو وربنا لوحده شفت اللي بيقوم بالليل يطلع فوق السطوح يصلي ركعتين او في البلكونه او حتى يقفل على نفسه اوضه عايز يحس بالانس بالخلوه المهم كنا بنك- بنحكي قصه العابد خرج الصحراء عشان يتكلم مع ربنا ففوجئ بغراب واقع في الارض فنزل بيقلب في الغراب كده لقى الغراب آه، جناحه مكسور بص على الغراب لقى أعمى مفيش عينين يقلب في الغراب لقى الغراب حي في وسط الصحراء دي غراب أعمى وجناحه مكسور طب ده بياكل من ايه بيشرب من ايه عايش ازاي بعد شوية كده فوجئ بغراب تاني جه وفضل يطعم الغراب ده ويروح ويجي ويسقيه ويمشي غراب واتنين جم يسقوا الغراب مكسور الجناح الأعمى ده فقال والله دي رسالة من ربنا ليا أمال أنا بتعب ليه وبجري وأكد وأجدح ليه أكيد الرسالة دي بتقول لي اقعد وأنا هبعت لك رزقك إذا كان الغراب الأعمى مكسور الجناح بعت له رزقه اكله وشربه وفعلا العابد ده اعتزل وراح قعد في كهف وما رضيش يرجع تاني بلده ومسجده عالم من العلماء سأل فين فلان قالوا ده حصلت معاه قصة كيت وكيت وكيت وكيت قال لهم طب تاخدوني ليه راح له قال له انت ايه اللي قعدك هنا قال له ده حصلت معايا قصه كذا كذا قال له ايه قال له ولما رضيت ولما رضيت ان تكون الاعمى قال له طب انت ليه رضيت انك تكون الاعمى ليه ما كنتش السليم اللي بيسقي ويطعم الشاهد اللي انا عايز أسوقه وأأكد عليه في الموضوع إن ده شاف القصة وده شاف القصة ده فهمها بشكل دي رسالة وراح سايبه قاعد والتاني فهمها بشكل وقال له طب أنت رضيت تكون العمل إيه؟ هي دي إن عيوننا لما تشوف ما بيبقاش القرار قرار العيون وإنما القرار قرار القلب يبقى القلب اللي بيفسر الأشياء بناء على قاعدة بيانات أو قاعدة معلومات موجودة في الباطن في القلب والقلب بيفسر أنا بقول لك أنا وأنت وهو عشرين واحد يشوفوا منظر واحد كل واحد يخرج بانطباع عارفين ده حصل ازاي في الكعبة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة دخلنا الكعبة 20 30 واحد كده وقفنا صف على آخر سلمة قبل ما تنزل على صحن الكعبة انت حاسس بايه وانت حاسس بايه وانت حاسس بايه تلاقي واحد اول ما دخل الله جميلة البهاء شوف النور بتفج نور واحد تاني شوف الله العظمة الشموخ شوف الناس تحت الكعبة أقزام واحد تاني يقول ايه الزحمه دي هنطوف ازاي احنا كده هنطوف من الدور الثاني واحد تالت يقول كل دي نسوان في كل حته نسوان حتى في الكعبه كل واحد اول لقطه دي كل واحد له انطباع صاحب النور اول ما يشوف الكعبه بيت ربي بيت ربي قال يا ربي بيت في الأرض ويبدأ يتحرك زي المغناطيس الشاهد ايه ان العينين لما تنضف القلب ينضف فتشوف صح الصح ده اسمه الفرازة أنا عايز أسألك عمرك حد ضحك عليك وخد فلوسك وضيعها بيقول لي كتير أنا بقول لك العيب فيك مش فيه لأن أنت اديت فلوسك لواحد خاين تقول لي لا والله مش خاين ده طيب لو طيب ما كانش خان قول ما اعرفش عمل كده ازاي خاين بس انت اللي عينيك غلط وقلبك غلط فشاف الخاين امين عمرك اعتمدت على حد فخذلك العيب فيك مش شايف صح عمرك عملت حاجة اخترت بين حاجتين فاخترت الغلط هو ده مخزول التاني اللي ربنا بيحبه موفق بتلاقيه دايما بتقول ايه لو ربنا وفقني في الحته دي كانت ربنا ما وفقكش ليه ابن القيم بيقول في آخر كتاب الفوائد نظرت بالتوفيق والخذلان هل لهما من سبب ربنا بيوفق وبيخذل في سبب اه ربنا له سنن كونيه بيحكم بها الكون السنن الكونيه ديت ما بتتخلفش وما بتتغيرش فعشان كده نظرت للتوفيق والخذلان هل لهما من سبب فوجدت ان السبب الاكبر للتوفيق والخذلان صلاحيه المحل صلاحية المحل انت تنفع محل للتوفيق ولا ما تنفعش يعني تنفع ربنا يحبك انت تنفع ربنا يرضى عنك انت تنفع انك تكون عبد رباني انت تنفع هي دي صلاحية المحل يعني ينفع قلبك تنزل عليه رحمة ربنا ينفع نظيف في محل في مكان ولا قلبك ما ينفعش هو ده غض البصر يطهر القلب طهارة العين سبب لطهارة القلب فيكون القلب إذا طهر محلا للنور فإذا امتلأ القلب بالنور شاف القلب بقى يشوف قال شجاع الكرماني من أمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لا تخطئ له في الرأس ادي خمس حاجات يبقى الظاهر على السنة اتنين والباطن في المراقبة مراقبة الله عز وجل ثلاثة غض البصر عن المحارم أربعة كف نفسه عن الشهوات خمسة أكل من الحلال خمس حاجات ساعتها تلاقي كل قراراتك صح وكل أعمالك صح وكل اختياراتك صح من الآخر هتبدأ تشوف الأمور على حقيقتها كان من دعاء ابن الجوزي عليه رحمة الله اللهم أرنا الأمور على حقيقتها إنك أنت لما تشوف واحد تشوفه على حقيقته لما تسمع كلام تفهم حقيقة الكلام لما تشوف حاجة تشوفها على حقيقتها ما هو أحيانا الإنسان يشوف حاجة ويشوفها غلط ما يشوفهاش على حقيقتها يشوفها على هواه يشوفها بمزاجه الفايدة الخامسة من فوائد غض البصر الفائدة الخامسة أنه يورث القلب الثبات والقوة والشجاعة فبغض البصر يجعل الله للقلب على النفس سلطان الحجة يعني ايه الكلام ده الانسان له نفس وقلب نفس أمارة بالسوء والفحشاء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والقلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن يبقى عندك نفس أمارة بالسوء والفحشاء وعندك قلب طيب مطمئن بذكر الله والاثنين في صراع عارف الصراع اللي بين شيطان وملك الاثنين عليك هو ده بين القلب والنفس النفس بتجتهد انها تستولي على القلب النفس مجتهده النفس بتطالبك بالشهوات عايزين ناكل عايزين ننام عايزين نلبس عايزين نتكلم عايزين نخرج عايزين نتفرج على طول كده النفس لا تكف والنفس بطالة النفس قاعدة قوم نصلي لا عايزين ننام نتصدق لا محتاجين مصاريف دي النفس والقلب في المقابل يقول لك ارضي ربنا صلي اطلب الاخره خلي بالك في جنه وفي نار لو الضمير قلبك قد تستولي النفس على القلب على القلب بعض الناس نفسه قوية عليه عشان كده في حاجة اسمها ترويض النفس نحن نروض أنفسنا إنها تهدى ونتقي شرها وفي نفس طيبة لينة منقادة طاهرة ابن الجوزي يقول ايه من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب الشاهد ايه ان النفس اذا استولت على القلب بتجتهد انها تسكت القلب فتستولي عليه فيصبح القلب نفسا محضة وقد يستولي القلب على النفس فإذا استولى القلب على النفس صارت النفس مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نفس المطمئنة لأن القلب استولى عليها والقلب مطمئن بذكر الله فتبقى النفس مطمئنة فادخل بقى في عباد الله المؤمنين فلما القلب يستولي على النفس يبقى السلطان للقلب يأمر بالخير يطمئن بذكر الله يسارع في طاعة الله أما إذا النفس استولت على القلب توديك ستين ده تضيعه ابن القيم يقول ايه فيعطيه الله بقوته سبحانه وتعالى للقلب يعني سلطان النصره كما أعطاه سبحانه بنوره سلطان الحجة فيجمع له بين السلطانين النصرة والحجة فيهرب الشيطان منه هي المشكلة دي مشكلة الشيطان عياذا بالله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته